أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين مع الدرس الثالث عشر من دروس السيرة النبوية المطهرة في الدرس اللي فات اتكلمنا عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لستة من الخزرج في السنة الحداشر من البعثة وعن حركة هؤلاء الستة بالإسلام في يثرب وكيف عادوا في العام الثاني عشر في موسم الحج وكان عددهم وصل ل 12 وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ال 12 دولة البيعة المشهورة ببيعة العقبة الأولى وكانت هذه البيعة بتهتم في الأساس بالعقيدة السليمة والأخلاق الحسنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع ال 12 أنصاري إلى المدينة المنورة ومعاهم مصعب بن عمير رضي الله عنه علشان يعلمهم ويعلم أهل المدينة الإسلام واتكلمنا عن نشاط مصعب بن عمير مع أسعد بن زرارة رضي الله عنهما في عملية الدعوة في المدينة المنورة في خلال السنة 13 من البعثة اتكلمنا عن دعوة أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وشفنا ازاي الاسلام انتشر في المدينه حتى لم تبقى دار من دور الانصار الا ودخلها الاسلام. ومرت الايام وانتهت السنه الثالثه عشره من البعثه ورجع مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه الى مكه. واخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع المدينه وامكانيات المدينه وعدد المسلمين وامكانياتهم واخلاقهم وتربوياتهم يعني ادى صوره كامله عن الوضع في المدينه. في موسم الحج يا اخواني في سنه 13 من البعثه حضر المسلمون من المدينة إلى مكة ليه؟ لمقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستماع منه خلي بالكم أن معظم المسلمين دولت ما شافوش الرسول أصلا وكل الإسلام اللي اتعلموه واللي عرفوه عرفوه عن طريق مصعب رضي الله عنه وطبعا الوفد المسلم ده جه من يثرب جوه الوفد اليثربي الكبير الوفد الكبير ده كان فيه مشركين وفيه مسلمين الوفد تقريبا كان عدده 300 تقريبا منهم 75 مسلم 73 من الرجال وامرأتان الغريب يا إخواني إن المشركين اللي كانوا في الوفد ده ما كانوش يعرفوا أكتر المسلمين يعني المسلمين من الأنصار كانوا مش معروفين في المدينة بإسلامهم سبحان الله مع إن دعوة مصعب ابن عمير كانت علنية بيقعد وسط كل الناس وبيكلم كل الناس لكن واضح إن اللي كان بيسلم ما كانش بيعلن إسلامه مراعاة لظروف المدينة وكثرة المشركين ووجود اليهود وغير ذلك من العوامل كل ده كان مخلي الدعوة علنية لكن التربية سرية وقدر مصعب بن عمير رضي الله عنه والأنصار أنهم يكيفوا ظروفهم بحيث تتناسب مع ظروف المدينة المنورة في ذلك الوقت ال 75 أنصاري دول كان في بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ميعاد في موسم الحج سنة 13 من البعثة لكن هم ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم هيكلفهم بإيه ولا عايز منهم إيه كل اللي يعرفوه هو الاتفاق اللي اتعمل مع أصحاب بيعة العقبة الأولى الاتفاق ده ما كانش فيه حاجة زي ما قلنا غير العقيدة والأخلاق وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معظمها تكليفات فردية مش مطلوب منهم حرب ولا جهاد وما كانش فيها زي ما قلنا المرة اللي فاتت أي طلب للنصرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدر وضع ال 12 بتوع بيعة العقبة الأولى وكان عارف إن إمكانياتهم مهما كبرت فهي برضه محدودة فلحد دلوقتي محدش طلب من الأنصار إنهم يستضيفوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مكة إلى المدينة المنورة ومع ذلك ومع أن مفيش تكليف للأنصار بالموضوع ده إلا أن الأنصار سبحان الله هم اللي كانوا بيدوروا على الموضوع ده سبحان الله هم اللي بيدوروا على موضوع النصرة والمساعدة والاستضافة لرسول الله وللمؤمنين في مكة كلمة جميلة قوي قوي قالها جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو من الستة الأنصار الأوائل الذين أسلموا في السنة الحداشر من البعثة ثم بايعوا بعد ذلك بسنة في بيعة العقبة الأولى كلمة جميلة جدا قالها وهم لسه في المدينة قبل ما يجوا مكة وبتوضح حاجات كتير قوي قال جابر فقلنا أي نحن الأنصار فقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف ثم يقول فرحل إليه منا ثلاثة وسبعون رجلا يا الله يعني الأنصار يا إخواني هم الذين سعوا إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب منهم ذلك سبحان الله والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منهم أن يأتوا بهذا العدد الكبير في هذا الموسم لكن هم اللي جمعوا من أنفسهم هذا العدد الكبير عشان إيه؟ علشان يقنعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالذهاب معهم إلى المدينة هم الذين يبحثون عن التكاليف هم الذين يبحثون عن الواجبات الشاقة والصعبة في الإسلام وفارق ضخم هائل يا إخواني بين الذي يبحث عن الدعوة والنصرة والجهاد وبين الذي يبحث عنه الناس ليقوم بأمر الإسلام والجهاد فارق ضخم فعلا رغبة الأنصار ديت هتفسر لينا مواقفهم اللي هنقولها دلوقتي في بيعة العقبة الثانية وهتفسر لينا مواقف الأنصار بعد كده في كل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار فعلا يا إخواني كانوا أنصار للدين بمعنى الكلمة عمرهم سبحان الله عمرهم ما فكروا في حاجة لنفسهم عاشوا للدين عاشوا للإسلام عاشوا للناس عاشوا لغيرهم من المسلمين ما أبلغ الوصف الذي وصفهم به ربهم سبحانه وتعالى عندما قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة سبحان الله الآية ديت بتلخص كل قصة الأنصار ومش هتعرف تستوعب المواقف العظيمة بتاعة الأنصار إلا في ضوء هذا المعنى الجميل الذي أشار إليه الله عز وجل في كتابه الكريم الأنصار وصلوا مكة مع الوفد بتاعهم وبدأوا يرتبوا الميعاد الخطير اللي هيتم بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يرتب ميعاد بينه وبين 75 واحد ومش عايز حد يعرف بالميعاد ده ابدا الميعاد ده في منتهى الخطوره دي تجهيزات في غايه السريه تسبق قيام دوله المسلمين طيب ازاي هيقابل 75 واحد من غير ما حد ياخد باله مشكله وبعدين الرسول يا اخواني ما يقدرش يقابل ممثلين عن ال 75 لان ال 75 دول من بطون مختلفه فروع مختلفه من الاوس والخزرج اه هما في الاخر قبيلتين بس فيهم بطون كثيره جدا فروع كثيره وجايز مش كلهم يوافق على الشروط اللي هيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم والموضوع خطير جدا جدا ما ينفعش الرسول صلى الله عليه وسلم يروح المدينة وبعدين هناك يكتشف ان كتير منهم مش قد المسؤولية او ان فيهم حد معترض على وجود الرسول او معترض على بعض بنود الاتفاق كان لازم يقابلهم كلهم ويتأكد انهم كلهم موافقين على الموضوع ده بكل ابعاده ويبقى تقريبا تقريبا اتفاقه مع كل واحد فيهم اتفاق شخصي زي ما هنشوف بعد كده كل واحد كان بيبايعه وبيسلم عليه بايديه عشان ياكد البيعه معاه هو بالذات بمعنى انه يطمن من كل واحد بعينه انه موافق على كل بنود الاتفاق يبقى لازم يقابل ال 75 كلهم طب ازاي في زحمه الحج ديت ووسط مكه الصغيره دي هيقابلهم ازاي يقابلهم من غير ما حد خالص في مكه ياخد باله تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه اولا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ان الميعاد يكون في اخر ليله من ليالي الحج يعني في ليله الثالث عشر من ذي الحجه طب اشمعنى الليله دي بالذات لان الحجاج هيرجعوا لبلادهم في اليوم الثاني على طول في اليوم الثاني مباشره فلو حد حس من اهل قريش يعني ان في لقاء تم على بال ما يفكروا يهجموا على الوفد يكون الوفد خلاص مشي يبقى دي اول نقطه مهمه جدا جدا ان خلى اللقاء في اخر ايام الحج الحاجة التانية إن خلى ساعة اللقاء يعني ده بالنسبة لليوم طب بالنسبة للساعة الساعة كام؟ خلاها ساعة عجيبة جدا اختار الرسول أن يكون اللقاء في الثلث الأوسط من الليل سبحان الله طب ليه الوقت ده بالذات؟ لأن غالبا كل الناس في مكة هتكون نايمة في الوقت ده اللي هينام متأخر هيتأخر نومه للتلت الأولاني من الليل واللي هيصحى بدري هيصحى في التلت الأخراني من الليل لكن التلت الأوسط ده في الغالب كل الناس هتبقى نايمة الحاجة التالتة المكان هيقعدوا فين اختار الرسول صلى الله عليه وسلم مكان بعيد خالص عن زحمة الحجاج اختار الشعب الأيمن من العقبة مكان بعيد خالص مفيش حد أصلا من الحجاج عامل مخيمات فيه الحاجة الرابعة وخلي بالك مهمة جدا جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لحد خالص عن الميعاد ده ما قالش لحد من المسلمين في مكة كلها إلا ثلاثة بس ثلاثة هيكون ليهم دور في الاجتماع وده مش شك في المسلمين يا اخواني بس هو مش عايز حد يغلط بكلمة فيكشف الموضوع فاللي ملوش دعوة بالموضوع مفيش داعي انه يعرف الميعاد التلاتة اللي قال لهم كانوا العباس عمه وكان ساعتها لسه مشرك وأبو بكر وعلي رضي الله عنهم أجمعين العباس لأنه هيكون مشارك في الاجتماعات وأبو بكر وعلي لتأمين المكان ومراقبة مداخل الشعب اللي هيتم فيه اللقاء يبقى دي الحاجة الرابعة الحاجة الخامسة إن الأنصار كمان لازم ياخدوا بالهم هم جايين وبالذات إن معاهم في الوفد 225 مشرك نازلين معاهم في نفس الخيام ورئيس الوفد يا إخواني برضه مشرك وهو عبد الله ابن أبي بن سلول اللي هيكون بعد كده زعيم المنافقين فلازم ياخدوا الحذر الكافي يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه أحد المشاركين في بيعة العقبة الثانية يقول فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل أي ثلث الليل الأول خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين القطا طائر صغير شبه الحمامة فكانوا بيخرجوا واحد واحد أو اتنين اتنين لحد ما جم كلهم في المكان المتفق عليه والرسول صلى الله عليه وسلم برضه جه في نفس الميعاد ومعاه العباس رضي الله عنه أول ما جه الرسول عليه السلام بعت سيدنا أبو بكر وسيدنا علي كل واحد على مدخل من مداخل الشعب للمراقبة وبدأ مباشرة الاجتماع العجيب اللي هيغير بعد كده سبحان الله من خريطة الأرض كلها الاجتماع كان وقت قصير جدا مع أن أحداثه كبيرة جدا جدا لكن ما شاء الله كان في بركة كبيرة جدا في الوقت وسبحان الله يا إخواني الاجتماع ده زي ما بنقول هيغير خريطة الأرض والواحد لازم يسأل نفسه أين كان أعداء الله وقت أن تم هذا الاجتماع المهيب سبحان الله أين كان أبو جهل والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وغيرهم من قادة قريش أين كان أحبار اليهود حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم أين كان كسرى وقيصر سبحان الله كل الناس ديت كانت نايمة كلهم كانوا غافلين محدش كان داري بالاجتماع اللي بيتم ده مع ان كلهم بعد كده عروشهم هتتزلزل نتيجة الاجتماع ده هو ده والله يا اخواني اسمه تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى شيء فعلا لا يتخيله عقل مجموعة بهذه القلة وهذا الضعف في هذا المكان الذي لا يرى على خريطة الأرض وبعد كده الاجتماع ده هيكون سبب في تغيير كل شيء على الأرض في غضون سنوات قلائل سبحان الله بدأت مراسم المباحثات شديدة الأهمية كلمة الافتتاح كانت للعباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لسه مشرك زي ما قلنا وواضح ان الرسول يا اخواني كان مطمن ليه تماما وكان جايبه لاداء دور سياسي معين ايه هو الدور ده احنا ممكن نستغرب ازاي يجيب واحد مشرك في مباحثات بهذه الخطوره الدور ده هو توضيح مكانه بني هاشم في مكه بحيث انه لو الانصار هياخدوا الرسول صلى الله عليه وسلم فياخدوه وهم عارفين ان ليه عزوه وعيله وقبيله كبيره فيعرفوا انهم لازم يكونوا بديل حقيقي لبني هاشم مش مجرد كلام وطبعا كون العباس مشرك بيدي بعد سياسي قوي جدا جدا وهي ان بني هاشم كلها سواء كانت مؤمنه او كافره هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير لو جه مثلا حمزه عمه المؤمن لأن الأنصار ممكن يقولوا إنه جه علشان مؤمن مش علشان بيمثل بني هاشم وهنشوف في كلام العباس رضي الله عنه ما يثبت هذه التحليلات قال العباس يا معشر الخزرج والعرب كانت بتسمي أهل المدينة كلهم خزرج يعني سواء كانوا أوس أو خزرج يا معشر الخزرج إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا فهو في عز من قومه ومنعة في بلده وإنه أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه فإنه في عزة ومنعة من قومه وبلده يبقى انتهت افتتاحية العباس سريعة موجزة وضح الدور اللي هو جاي علشانه وجه دور الأنصار في الكلام والحقيقة يا إخواني الأنصار كانوا في منتهى الأدب كان في ردود كتيرة جدا جدا ممكن يقولوها للعباس ويخشوا معاه في جدل عقيم كان ممكن يقولوا مثلا كيف تقول أنه في عز وفي منعة وهو في جوار المطعم ابن عدي من بني نوفل ولم يقف بجواره أحد من بني هاشم وكان ممكن يقولوا طب انت بتقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابى الا ان ينحاز الينا طيب هو عمل كده وانتوا عارضين عليه المنع فعلا ولا عمل كده علشان اوذي وضرب وظلم ورجم بالحجاره وسب والقي التراب على راسه والقيت عليه رحم الشاه وانتوا بتتفرجوا عليه زي ما بقيه الناس بتتفرج كنتوا فين وهو بيلف ويدور على القبائل واحده ورا الثانيه وعلى مسمع منكم ومرأة والقبائل كلها رفضاه تماما وانتم ساكتين بل على العكس يا ريتكم ساكتين ده ابو لهب اللي هو عمه ماشي وراه بيقول لا تصدقوه انه صابئ كذاب أين كنت أيها العباس أيها الهاشمي العزيز والرسول صلى الله عليه وسلم بيعاني كل المعاناة ديت قدامكم وقدام كل بني هاشم كنتوا فين كان ممكن الأنصار يقولوا كل الكلام ده وأكتر منه يا إخوان لو كانت هذه المباحثات مباحثات سياسية بحتة يعني لو كانت هذه العملية عبارة عن عملية سياسية عايزين يحققوا فيها أكبر المصالح ويستغلوا الظرف الحرج اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لكن الوضع بالأنصار ما كانش كده يا إخواني أبدا المباحثات ما كانتش سياسية دنيوية أبدا أبدا المباحثات كانت إيمانية بحتة الأنصار جم للرسول صلى الله عليه وسلم ليكونوا أنصاره وليكونوا أتباعه وليكونوا طوع إرادته جاءوا وهم يعلمون أن المنة والفضل لله ولرسوله وأن العمل والبذل عليهم وعلى المسلمين جميعا كانوا فاهمين دورهم كويس قوي علشان كده قالوا في منتهى الأدب في أدب رفيع فعلا قالوا قد سمعنا ما قلت بيكلموا العباس رضي الله عنه قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت كل اللي انت عايزه هنعمله وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم والحقيقة إخواني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلاما عجيبا جدا جدا سبحان الله لا يفقهه إلا من أدرك طبيعة هذا الدين الرسول يا إخواني وهو في هذا الموقف الصعب الحرج وقد ضاقت عليه الأرض بما رحبت سبحان الله تهيأت له فرصة كبيرة ليذهب لبلد كريم سبحان الله في هذا الظرف يعرض على الأنصار شروطا لقبول استضافته شروط في منتهى المشقة شروط شاقة عسيرة لم يعرضها على أحد آمن من قبل الرسول يا إخواني كان من عادته أنه ييسر على الناس تماما أمر الإيمان كان يقبل أن يقوم الرجل بالفرائض فقط لا يؤدي النوافل وكان يقول أفلح إن صدق إن صدق دخل الجنة سبحان الله مش بس كده ده كان يدي الأموال عشان يتألف قلوب الناس للإيمان أما الآن وهو في هذا الموقف الحرج فإنه يشترط شروطا قاسية قاسية فعلا ليه كده يا إخوة يا أخوات ليه كل ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم الآن لا يبني فردا بل يبني أمة فرق كبير جدا جدا إنك تبني فرد صالح بس عايش لحاله وعايش لنفسه وعايش لأسرته عن إنك تبني فرد صالح في ذهنه وتفكيره إنه يشيل هم الأمة الإسلامية فرد ما يعرفش ينام وهو شايف حواليه منكر وشايف حواليه ظلم وكفر فرد لو شاف أخوه بيتظلم لازم ينصره لو شاف حد بيمس كرامة الأمة الإسلامية يقوم يدافع عن الأمة بالظبط بالظبط زي ما يكون بيدافع عن ابنه أو زوجته أو أمواله أو حياته هو ده الفرد المسلم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يبنيه في البيعة ديت بيعة العقبة الثانية علشان كده قال لهم الكلام ده بس هو برضه كان عارف بيكلم مين كان عارف انه بيكلم ناس فعلا فعلا قد المسؤولية كان بيكلم الأنصار قال لهم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تبايعوني على وهيبتدي بقى يقول خمس بنود صعبه جدا وركزوا معايا البند الاول السمع والطاعه في النشاط والكسل سبحان الله السمع في النشاط سهل لكن السمع في الكسل صعب صعب جدا وكان ممكن يقول تبايعوني على السمع والطاعه ويسكت لكن الغرض هو توضيح الرؤيه تماما مكسل ولا نشيط لازم تسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم البند الثاني وعلى النفقة في العسر واليسر برضو النفقة في اليسر سهلة لكن النفقة في العسر محتاجة ناس معينة البند الثالث وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ده دور الأمة الإسلامية مع غيرها من الأمم البند الرابع وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم الجهاد وكلمة الحق يا إخواني البند الخامس وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم مش بس تمنعوني لا تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم حبك لرسولك وحبك لدينك وحبك لأمتك بالظبط لازم يكونوا أكتر زي حبك لنفسك وحبك لزوجتك وأولادك واضح أن الرسول يا إخواني كان بيبني مسلم من طراز خاص جدا جدا جدا مسلم هيشيل هم الأمة كلها نقدر كده نفهم الفرق المهول المهول بين بيعة العقبة الأولى والثانية شتان يا إخواني في الأولى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبني فردا مسلما مؤمنا يتصف بعقيدة سليمة وبأخلاق حميدة لا يسرق لا يزني لا يقتل طبعا ده كله جميل جميل جدا لكن أن تبني يا أمة فأنت تحتاج لما هو أعلى تحتاج لبذل وعطاء ودماء تحتاج لمكابدة لصبر لقوة تحمل لتجرد بناء الأمم يا إخواني محتاج لناس من نوع خاص جدا زي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشترط عليهم الشروط الصعبة ديت أما أن يكتفي المؤمن بالاعتقاد الصحيح وبالصلاة والصوم واجتناب الكبائر من سرقة وزنا وقتل فهذا جزء من الإسلام أيوة هو جزء مهم جدا جدا لكن في النهاية هو جزء من الإسلام الناس يا إخوة تحتاج لمن يقودها إلى الخير الإسلام عايز اللي يدافع عنه ما أكثر من يعتدي على حرمات المسلمين مين هيدافع ومين هيحمي مين هيجاهد ويكافح مين هيبلغ رسالة ربنا لكل الأرض هو ده الفرق بين البيعة الأولى والبيعة الثانية ويكفي يا إخواني أن البيعة الأولى والتي اهتمت ببناء الفرد المسلم ولكن دون جهاد عرفت في التاريخ باسم بيعة النساء بينما عرفت بيعة العقبة الثانية بهذه الشروط الصعبة بأنها بيعة الحرب وبيعة الجهاد ده كان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يا ترى الأنصار ردوا قالوا إيه عادة في المفاوضات الناس بتناقش كل بند على حدة والله البند ده موافقين عليه البند ده رافضينه ده عايزين فيه تعديل الكلام ده بيحصل عادة في أي مفاوضات سياسية لكن احنا قلنا قبل كده إن الأنصار حاجة تانية الأنصار فعلا أنصار قالوا إيه قام البراء ابن معرور رضي الله عنه بيتكلم عن وفد الأنصار كان رئيس الوفد المسلم فقال رضي الله عنه سبحان الله لما تعرف أن البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم إلا منذ أيام قلائل أسلم وهو جاي في طريقه من المدينة المنورة إلى مكة سبحان الله لكنه كعادة الأنصار ولد عملاقا قال البراء بن معرور رضي الله عنه والذي بعثك بالحق نبيا خلي بالك بقاله فقط ثلاث أيام في الإسلام والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا أزرنا يعني نساءنا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله خلي بالك هو اللي بيترجى الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعنا يا رسول الله وبعدين يقول ايه يقول فنحن والله أبناء الحرب وأبناء الحلقة ورثناها كابرا عن كابر يعني يا إخواني بيشجعوا بيشجعوا على البيعة شايفين قد إيه اشتياق الأنصار للبيعة على الجهاد هو ده الجيل اللي ربنا ينصره لكن سبحان الله والبراء يتكلم اعترض كلامه مين أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه طبعا من الصحابة الأجلاء ومن القدماء الناس اللي أسلمت في بيعة العقبة الأولى قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها من الرجال دولت اليهود يعني في بيننا عهود مع اليهود وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا يا الله هذا كلام في منتهى الخطورة يا إخوان هو الحقيقة موقف الأنصار خطير جدا خطير فعلا هم عاملين معاهدات مع اليهود وهيقطعوا المعاهدات ديت طب ايه اللي هيحصل لو الرسول صلى الله عليه وسلم دينه انتشر ووضعه استقر يا ترى هيرجع تاني مكه طب لو رجع مكه هم هيعملوا ايه مع اليهود لكن واحد ممكن يقول بس الاعتراض ده فيه تطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ازاي تفترض ان ممكن يسيبك وانت محتاج له لكن الحقيقه يا اخواني ابو الهيثم ما شاء الله من الصحابه الاجلاء العقلاء جدا جدا الكلام ده كمله بمثابه التحميس والدفع للأنصار أنهم يبيعوا هو متأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيعمل كده لكنه خايف ان حد من الانصار المشاركين في البيعه يكون بيفكر التفكير ده هو تكون خايف من اليهود خايف من مستقبل المدينه فلو هو ابو الهيثم رضي الله عنه اثار هذه النقطه في هذه اللحظات هيقفل كل ابواب الشيطان وهيريح الانصار عشان كده اتكلم يا ترى كان رد فعل الرسول ايه لاعتراض ابي الهيثم يا ترى زعل يا ترى قال له انت ازاي تقول كلام زي ده يا ترى ايد الحريه بتاعته يا ترى قال له كيف لا تحسن الظن يا أبا الهيثم في قولي وفي فعلي وأنا من أنا يا ترى عمل الحاجات ديت أبدا أبدا يا إخواني الرسول ما عملش أي حاجة من الحاجات ديت عارفين عمل إيه سبحان الله تبسم صلى الله عليه وسلم آه والله يا إخواني تبسم ثم قال بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم يا سبحان الله كلام جميل يا ترى يا إخواني قدر القيادة بينقص لو حد من الجنود اعترض على نقطة ما يريد التوضيح أبدا يا إخواني أبدا القيادة الواثقة من نفسها لا يجب أن تغضب لهذا أبدا بل على العكس القيادة الواعية مش مفروض تخوف الناس مش مفروض إن هي تكتم أفواه الناس مفروض تشجع كل الناس إنهم يقولوا كل اللي في صدرهم وساعتها الناس هتحس ان القياده ديت بتاعتهم مش مفروضه عليهم زي ما الرسول بيقول انا منكم وانتم مني وبعدين برضو الرسول بيعلمنا ان كل انسان اي انسان يا اخواني قابل للمناقشه وللحساب وللاستجواب لانه في النهايه بشر والبشر قد يخطئون بل لابد ان يخطئون ومش شرط ان هو يكون غلطان برضه بس نعرف وجهه نظره بنستفسر بنتعلم بنضيف بنحذف بنعدل علشان نوصل للأفضل هي دي العلاقة السليمة بين القائد وبين الجندي وبعدين يا إخوان الجندي لو حس إن القائد معاه في نفس المشكلة يشكو مما يشكو منه يتألم مما يتألم منه والله الجندي ده هيدي كل اللي عنده لكن على النقيض من كده لو الجندي حس بتكبر القائد وحس بسعادة القائد وقت حزن الجنود وترفه وقت بؤس الجنود وأمنه وقت خوف الجنود وراحته وقت تعب الجنود لو حس الجندي بالحاجات دي كلها مستحيل يعرف يشتغل بحماسة مستحيل يشتغل بجدية مستحيل لأنه فقد مصداقية القائد فقد قدوة القائد الرسول مش كده يا إخواني الرسول قال في منتهى الصدق وفي منتهى التعاطف مع أبي الهيثم والأنصار بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم طبعا الأنصار اتشجعوا جدا لما سمعوا الكلمات الجميلة دي وقاموا بسرعة يبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم لكن سبحان الله حصلت معارضة تانية مباشرة بعد هذا الكلام قام العباس بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب قومه قبل أن يبايعوا أبو الهيثم كان بيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم المرة دي العباس بيخاطب الأنصار بيقول لهم إيه بيقول لهم استنوا شوية ما تتسرعوش اعرفوا انتوا هتبايعوا على ايه قال هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل انتوا متخيلين خطورة البيعة قالوا نعم فقال العباس بن عبادة بيوضح لهم قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس يعني كل الناس فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم يعني لو سلمتموه إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة الموضوع مش سهل فكر كويس طبعا العباس بن عبادة من السابقين وعارف كويس قوي هو بيبيع على ايه لكن خايف ان حد من الانصار ما يكونش مستوعب التضحيات دي كلها فبيحاول ان هو يوضح الرؤية على قد ما يقدر للانصار رد الانصار على العباس قالوا ايه قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف سبحان الله يبقى خلاص لازم يبيعوا نفسهم يبيعوا فقاموا يبيعوا لكن قبل ما يبيعوا سألوا إيه هو الثمن لمصيبة الأموال وقتل الأشراف؟ إيه هو الثمن للطاعة المطلقة في النشاط والكسل؟ إيه هو الثمن للنفقة في العسر واليسر؟ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ إيه هو الثمن للجهاد والنصرة وحرب الأحمر والأسود من الناس؟ قالوا فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك بكل هذه التضحيات إيه اللي هناخده الرسول صلى الله عليه وسلم رد بكلمة واحدة كلمة واحدة بس يا إخواني قال الجنة يا الله الجنة التمن لكل التضحيات ديت الجنة مفيش وعد بأي حاجة تانية لا وعد بدولة ولا وعد بتمكين ولا وعد بنصر مع إن لازم يحصل في يوم من الأيام لازم النصر يحصل والتمكين يحصل لكن قد تموت شهيدا قبل التمكين بسنوات قد تموت طريدا شريدا معذبا قد يحدث كل ذلك بس المهم انت رايح الجنة هو ده المهم الأنصار يا إخواني سمعوا الكلمة ديت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة وما كانش عندهم غير كلمة واحدة قالوها بعد كده قالوا ابسط يدك يا رسول الله عايزين يبيعوا ابسط يدك يا رسول الله الرسول يا إخواني مد إيديه فرد إيديه للأنصار عشان يبيعوا لكن سبحان الله قبل ما أي أنصار يحط إيديه في إيدين الرسول صلى الله عليه وسلم قام الصحابي الجليل الواعي جدا جدا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه ومسك إيدين الرسول سبحان الله بعدها عن إيدين الأنصار اعتراض ثالث بعد الاعتراض اللي اعترضه أبو الهيثم والعباس بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين وقال وهو بيكلم الأنصار في منتهى الهدوء يقول رويدا يا أهل يثرب أنتوا ليه مستعجلين متسرعين ليه رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله إحنا عارفين كويس أوي إن هو رسول وعارفين إن في جنة بس خلي بالكم الكلام سهل الناس كلها عايزة الجنة لكن لازم تعرفوا كويس العمل المطلوب لازم تعرفوا كويس ان انتوا عشان تخشوا الجنة هتعملوا حاجات صعبة جدا جدا يا ترى فاهمين الحاجات ديت يا ترى فاهمين ايه هو الثمن الحقيقي للجنة قال اسعد بوضوح وان اخراجه اليوم مفارقة العرب كافة هتحاربوا كل العرب وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف شوف الكلمة وأن تعضكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله الموضوع مش نزهة يا إخواني الصحابي الجليل أسعد بن زرارة رضي الله عنه يؤكد على نفس المعنى من جديد ألفاظ تانية بس الموضوع مش نزهة من أراد أن يحيا حياة آمنة يعبد الله عز وجل في بيته أو في مسجده لا يسرق ولا يزني ولا يقتل ولكن ليس له علاقة بتمكين دين الله في الأرض ولا بالجهاد في سبيل الله ولا بالدعوة إلى الله ولا بالعمل الدؤوب لله ولا بالتضحية من أجل الله عز وجل فعليه أن يبايع بيعة النساء هذه تكفيه أما من أراد أن يبايع بيعة الرجال وبيعة الحرب فعليه أن يفقه هذه البيعة فقها جيدا الاعتراضات دي يا إخوة كلها بتيجي من ناس فاهمة كويس قوي ناس من الناس السابقين أصحاب بيعة العقبة الأولى لكن عايزين يوضحوا للأنصار ويوضحوا لينا الصورة بكاملها لكن الأنصار كلهم يا إخواني كلهم كانوا فاهمين كويس قوي كانوا فاهمين شروط البيعة وبنود البيعة بند بند قالوا في منتهى الوضوح وفي منتهى الحماسة يا أسعد أمط عنا يدك ابعد عنا أيديك ما تضيعش وقت فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها يقول جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة يا سلام تمت البيعة الخالدة بيديهم الجنة يا إخوان بهذه الشروط لأنه عارف أن جواهم صدق كبير بيديهم الجنة تمت البيعة الخالدة بيعة العقبة الثانية البيعة اللي فعلا فعلا غيرت من وجه التاريخ والتمن ايه الجنة فضل بعض الأمور الإدارية لتنظيم العلاقة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أولا الرسول صلى الله عليه وسلم هيتعامل مع مين من الأنصار مش معقول لما يكون عايز حاجة يبلغها لكل الأنصار واحد واحد دول 75 وهيبقوا أكتر بعد كده لازم يكون هناك من يمثل الأنصار الحاجة التانية التعامل بين المهاجرين والأنصار هيكون إزاي؟ لو حصلت مشكلة من الأنصار نرجع لمين؟ ولو حصلت مشكلة من المهاجرين نرجع لمين؟ أمور إدارية هامة. الرسول شاف إنه لازم يكون هناك من يمثل الأنصار فكر ان كل خمسة من الانصار يكون عليهم واحد سماه نقيب فيبقى كل ستة مجموعة والانصار كانوا 73 يبقى عايز يطلع منهم كام 12 نقيب طيب يطلعهم ازاي 12 واحد الرسول يا اخواني كان ممكن ينقيهم بنفسه وكان ممكن ياخد بتوع بيعة العقبة الأولى ما كانوا 12 وكان ممكن يخلي مصعب ابن عمير ينقيهم وكان ممكن يخلي البراء بن معرور رئيس الوفد هو اللي ينقيهم أو أسعد ابن زرارة من السابقين كان ممكن أي وسيلة من دول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده لكن عمل حاجة تانية خالص سبحان الله لقد أقر قاعدة عظيمة من قواعد الحكم في الإسلام وهي قاعدة الانتخاب على الشعب أن ينتخب ممثليه انتخابا حقيقيا ليس فيه تدخل من القائد الأعلى سبحان الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم سبحان الله الحرية كاملة للأنصار في اختيار ممثليهم هم أضرب حالهم وبعدين لما الشعب بيختار حكومته بحرية حقيقية ما فيهاش أي تدخل من أي جهة بيسمع عليها بعد كده بمنتهى الحب بيطيعها بمنتهى الأمانة بيحس فعلا إن هي حكومته مش مفروضة عليه هو ده اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يزرعه جوه الأنصار وجوه الأمة الإسلامية بكاملها إلى يوم القيامة وقعد الأوس والخزرج سبحان الله لأول مرة في تاريخهم قعدوا مع بعض يختاروا حكومة ائتلافية بالانتخاب أول مرة قبل كده كانوا بيتخانقوا وبيتصارعوا وبيذبح كل واحد التاني علشان إيه علشان الكرسي بتاع الحكم لكن سبحان الله آمنوا لما آمنوا كل حاجة اتغيرت حالهم اتغير تماما كل واحد حاطط ايده دلوقتي على كتف التاني وقاعدين في حب يختاروا حكومة شرعية للمدينة المنورة اللي جمع الأوس والخزرج يا إخوة يا أخوات هو نبل الغاية سمو الهدف لما كان الكرسي هو الهدف كان الخلاف والنزاع الذي لا نهاية له ولما بقت الجنة هي الهدف وهي الغاية خلاص ما عادش للكرسي قيمة بالعكس بقى مسؤولية وتكليف ما عادش تشريف انقلب التنافس على الكرسي إلى التنافس على الجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهي ديت عظمة الإسلام وفي دقايق سبحان الله ومن غير أي مشاكل أو إعلانات أو تزكية للنفس ومن غير برامج انتخابية وهمية شكلها جميل لكن عمرها ما بتطبق من غير الكلام ده كله انتخب الأنصار نوابهم تم الانتخاب يا إخواني بنسبة التمثيل في البيعة يعني الخزرج كانوا 75% من المبايعين وكذلك كان نواب الخزرج 75% من النواب أو من النقباء نقباء الخزرج كانوا تسعة 75% من 12 فكانوا مين؟ أسعد ابن زرارة البراء ابن معرور عبد الله ابن عمرو بن حرام سعد بن عبادة عبادة بن الصامت سعد بن الربيع عبد الله بن رواحة رافع بن مالك والمنذر بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين دول كانوا نقباء الخزرج أما نقباء الأوس فكانوا ثلاثة أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن التيهان وقيل بدلا منه رفاعة ابن عبد المنذر رضي الله عنهم أجمعين طبعا بيختفي من أسماء الأوس البطل الإسلامي العظيم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه هو الحقيقة ما قدرش إن هو يجي أصلا من المدينة المنورة إلى مكة كان في ظروف منعته من الحضور علشان كده لم يظهر اسمه في المنتخبين المهم بعد هذا الانتخاب الحر عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتماعا هاما على مستوى القمة مع هؤلاء النواب أو النقباء قال لهم أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم يعني أنتم مسؤولين عن كل الأنصار وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين من أهل مكة فقالوا نعم يبقى دلوقتي قسم مسؤوليات ال 12 دولت مسؤولين عن الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم مسؤول عن المهاجرين وبعدين طلب منهم بعد كده انهم يختاروا واحد منهم تاني بالانتخاب يختاروا واحد منهم يكون رئيس برلمان المدينة واحد بيمثل ال 12 كلهم وبالتالي يسهل عملية الاتصال والمتابعة والإدارة وغير ذلك من الأمور سبحان الله اختاروا مين؟ اختاروا أصغر واحد فيهم اختاروا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه أصغر النقباء رضي الله عنه طبعا كان واضح ان هو موهبه فذه فعلا وبكده يا اخواني انتهت مراسم البيعه الفريده سبحان الله فعلا فريده انتهت بنجاح وسبحان الله كل هذا النجاح يتم في عقر دار المشركين وسط الاعداد الهائله من أعداء الله عز وجل وصدق الله عز وجل إذ يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقبل ما نسيب الأنصار تعالوا نبص على بعض الإحصائيات اللطيفة جدا عملتها على أسماء الأنصار المشاركين في هذه البيعة كلها إحصائيات الحقيقة لها معنى لما دورت في أسماء الناس اللي حضرت هذه البيعة من الأنصار لقيت سبحان الله قرابة السبعين من هؤلاء يعني تقريبا كلهم هم أصلا كل الرجال 73 اشترك في غزوة بدر الكبرى يعني ما كانش مجرد كلام على البيعة على الجهاد لا كلهم فعلا نفذوا سبعين تقريبا من دولت حضروا غزوة بدر الكبرى حوالي نصف هذا العدد اشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد والغزوات نص ال 73 دولت اشتركوا في كل غزوات الرسول وطبعا النص مش الكل لان منهم كتير كان بيستشهد في الغزوات الاولى فما كانش يلحق ان هو يشارك في الغزوات اللي جايه بعد كده حوالي التلت تلت ال 73 دولت مات شهيدا في سبيل الله عز وجل سبحان الله 40% من النقباء ماتوا شهداء في سبيل الله 40% 5 من 12 يعني القيادة في نظرهم كانت مسؤولية ما كانتش أبدا تشريف أو منصب لم يؤثر عن أي واحد من هؤلاء الأنصار المبايعين في بيعة العقبة الثانية لم يؤثر عنه الفرار أبدا لا في أحد ولا في حنين ولا في غيرهما لم يؤثر عن أي واحد من هؤلاء طلب للدنيا ولا للإمارة ولا للمال أبدا يا إخواني خلاصة القول أن الصدق الكامل في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي قلوب الأنصار المبايعين في هذه البيعة هو الذي كفل النجاح لهذه البيعة الفريدة ليجزي الله الصادقين بصدقهم صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله عز وجل لكن سبحان الله يا إخوان لم يمر الأمر دون تنغيص اكتشف المعاهدة شيطان سبحان الله طبعا كان أتعس مخلوق عرف البيعة ديت هو الشيطان شوف سيدنا كعب بن مالك بيقول ايه يقول لما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط قال طبعا هو عرف منين الشيطان الرسول هو اللي قال لهم قال يا أهل الجباجب الجباجب يعني المنازل يعني بينادى على أهل مكة يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم طبعا يقصد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل لكم في مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة أي شيطان العقبة اسمع أي عدو الله أما والله لأفرغن لك وبعدين الرسول يا إخواني حس إن المشركين خلاص هيجوا على طول فبسرعة قال للأنصار ارفعوا إلى رحالكم بسرعة اجروا المفروض إن الأنصار يجروا بسرعة دلوقتي لأنهم عرفوا إن قريش ممكن تيجي في أي لحظة لكن سبحان الله الكلام ده ما حصلش قام العباس ابن عبادة رضي الله عنه وأرضاه فاكرينه؟ اللي لسه من شويه كان بيقول للانصار خلي بالكم انتم تبايعون على حرب الاحمر والاسود من الناس قام وقال والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلن على اهل منى غدا باسيافنا يا الله يا اخواني يا الله لا يهمك يا رسول الله من اكتشاف امرنا لو اردت ان نقاتل الالاف المؤلفه من اهل منى المشركين لفعلنا ذلك خلي بالكم يا اخواني القتال في منى لم يكن من الامور التي بايع عليها الانصار هم كانوا مبيعين انهم يدافعوا عن الرسول هناك في المدينه المنوره لكن مش في منى ولا في مكه لكن سبحان الله العباس ابن عباده يعطي ما هو فوق البيعه هو يبحث عن الجنه يا اخواني يبحث عن الثمن عن الجنه طيب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ايه قال صلى الله عليه وسلم في منتهى الوضوح لم اؤمر بذلك لم أمر بالقتال بعد آه الأنصار بيعوا على الجهاد لكن لسه ده مش وقت التطبيق فقه الموازنات لو تقاتل الأنصار الآن مع المشركين فلا شك أن الأنصار سيبادون عن آخرهم نعم سقطوا شهداء ولكن أين الدولة أين الدعوة أين التخطيط لنصر وتمكين وسيادة لهذا الدين أين بناء الأمة الإسلامية فعلا يا اخواني كان لازم المسلمين يتجنبوا القتال تماما في الوقت ده علشان كده الانصار رجعوا فعلا بسرعه لخيامهم وناموا مع الوفد المشرك اللي هم جايين معاه ولا حد حس بيهم ولا حد من الوفد بتاعهم عرف اي حاجه عن البيعه وتاني يوم سبحان الله اكتشفنا ان قريش عرفت عرفت بموضوع اللقاء مين اللي عرفهم الله اعلم اما الشيطان اللي هو صرخ بالليل ده واما حد شافهم المهم قريش عرفت في الاخر ان في وفد من يثرب اتقابل مع الرسول صلى الله عليه وسلم طب يعملوا ايه عملوا وفد وراحوا يقابلوا زعيم يثرب زعيم يثرب اللي هو عبد الله ابن ابي بن سلول بدات قريش تتكلم معه في خطاب يجمع بين الترغيب والترهيب قالوا يا معشر الخزرج بيكلموا عبد الله بن ابي بن سلول يا معشر الخزرج انه قد بلغنا انكم قد جئتم الى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين اظهرنا وتبايعونه على حربنا وانه والله ما من حي من العرب ابغض الينا من ان تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم يعني احنا بنحبكم جدا جدا ترغيب لكن لو فضلتوا على هذا الامر هنحاربكم وانتوا عارفين قريش من هي قريش فعبد الله بن ابي بن سلول طبعا سمع الكلمات ديت قام يقول بمنتهى الحميه هذا باطل وما كان هذا وما كان قومي ليفتاتوا على مثل هذا ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني طبعا الراجل من جوه صادق هو ما يعرفش اي حاجه عن موضوع اللقاء ده المسلمين تكتموا كل شيء عن موضوع اللقاء او عن موضوع الاسلام اصلا المشركين ما كانوش عارفين مين فيهم المسلمين جوه الوفد بتاعهم ده كان رد فعل عبد الله بن ابي بن سلول طب ايه رد فعل المسلمين اللي جوه الوفد اللي عملوا البيعه فعلا نظر بعضهم الى بعض ولم يتكلموا ولا كلمه ولا اكن في حاجه حصلت سبحان الله طبعا ده كله تخفي علشان الموضوع يمشي المهم قريش اقتنعت بكلام الوفد اليثربي وسابوه رجعوا تاني الى مكه لكن سبحان الله بعد ما رجعوا مكه عرفوا ان ظنهم كان في محله فرجعوا تاني بسرعه علشان يمسكوا بوفد يثرب لقوه خلاص مشي سبحان الله لان احنا كنا قايلين ان هم بيتقابلوا في اخر ليله من ليالي الحج علشان نفس النقطه ديت لو حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان عامل حسابها فالوفد كان خلاص مشي لكن من بعيد سبحان الله شاف زعماء مكه اتنين من المسلمين شافوا سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه والمنذر ابن عمرو رضي الله عنه وارضاه الاثنين دولت من النقباء لو انتم فاكرين فجري وراهم المنذر ابن عمرو قدر يهرب لكنهم مسكوا بسعد بن عباده سيد الخزرج رجل عزيز لم يهن في حياته قط لكن سبحان الله زعماء مكة مسكوه وقعدوا يضربوا فيه ويجروه على الأرض ويشدوه من شعره لحد ما رجعوه مكة موقف في منتهى الخطورة المسلمون في مكة يا إخواني ينظرون إلى أخيهم المؤمن وهو يضرب ولا يستطيعون حراكا لان هم لو اتحركوا عشان ينقذوه الناس هتعرف ان في بيعه تمت وان في لقاء تم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما اتحركش علشان ينصر سعد ابن عباده الموقف حرج للغايه يا اخواني فقه الموازنات لكن سبحان الله ربنا حلها من عنده جبير ابن المطعم ابن عدي والحارث ابن حرب ابن اميه الاثنين دولت من المشركين شافوا الموقف سعد بن عباده رضي الله عنه كان يجير لهم القوافل عندما تمر على المدينه المنوره فأجاروه من قريش ورجع سعد بن عبادة سبحان الله لقافلة الأنصار ووصلوا للمدينة بحمد الله في أمان وبدأ الأنصار هناك في المدينة يمهدوا البلد لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم والمهاجرين من مكة بدأوا جميعا يستعدون لوضع النواة الأولى للعاصمة الأولى في الإسلام المدينة المنورة دي كانت بيعة العقبة الثانية بكل الشروط اللي فيها وبكل الملابسات والحقيقة فيها دروس تانية كتير جدا جدا لكن الوقت لا يتسع طبعا كده بقى الوضع مستقر إلى حد كبير في المدينة المنورة والموقف بقى أكثر صعوبة في مكة زعماء قريش دلوقتي عارفين إن في تدبير إسلامي خفي لشيء هم مش عارفينه يا ترى هجرة ولا يا ترى حرب ولا يا ترى إيه هم مش عارفين يعني الموقف فعلا بقى متأزم في مكة هنا صدر الأمر الإلهي للرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم للمؤمنين في مكة أن يهاجروا إلى المدينة كل من يستطيع أن يهاجر فليهاجر بل يجب أن يهاجر الضعفاء والأقوياء الفقراء والأغنياء الرجال والنساء الأحرار والعبيد كل الناس كل المسلمين لابد أن يهاجروا إلى المدينة المنورة في مشروع كبير أوي أوي هيتعمل في المدينة في مشروع ضخم محتاج كل طاقة في مشروع يا إخواني اسمه بناء الأمة الإسلامية وبدأت الهجرة والهجرة يا إخواني ويا أخواتي ما كانتش حاجة سهلة ما كانتش عقد عمل جاي لهم في بلد غني أبدا الهجرة كانت تعني ترك الديار وترك الأموال وترك الأعمال وترك الذكريات الهجرة كانت الاستعداد لحرب هائلة ضد كل المشركين في جزيرة العرب بل ضد كل المشركين في الأرض كانت استعدادا لحرب الأحمر والأسود من الناس هي دي الهجرة ما كانتش أبدا هروب سلبي أبدا دي كانت استعداد لتكاليف أشق ولواجبات أكثر وأعظم والرسول يا إخواني أمر الناس بالهجرة واستنى سبحان الله هو للآخر خالص ما هاجرش في الأول كل الناس هاجرت قبله لم يكن من همه صلى الله عليه وسلم أن ينجو بنفسه لم يكن من همه أن يؤمن حاله أو يحافظ على أمواله بالعكس كان كل همه أنه يطمن على حال المسلمين المهاجرين علشان يعلمنا أن القيادة ليست نوعا من الترف أو الرفاهية لا القيادة مسؤولية وتضحية وأمانة وزي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدر أوامره لكل المسلمين في مكة كل المسلمين بالهجرة ومش بس في مكة أي مسلم موجود على الأرض كان لازم يهاجر للمدينة المنورة إلا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يفضل في مكانه لسبب من الأسباب فده كان الوضع في الهجرة الأخيرة ديت هجرة المدينة المنورة وده مختلف زي ما انتم شايفين عن هجرة الحبشة الحبشة مش كل المسلمين هاجروا بعض المسلمين هاجروا والبعض فضل في مكة طبيعة المكان وظروف المكان يا إخواني بتختلف من الحبشة إلى المدينة المهاجرين للحبشة كانوا عايزين بس يحفظوا نفسهم علشان لا يستأثر الإسلام إذا تعرض المسلمون في مكة للإبادة ما كانش الغرض هو إقامة حكومة إسلامية في الحبشة أبدا بل كان المسلمون مجرد لاجئين إلى ملك عادل أما الهجرة إلى المدينة فكان الغرض منها إقامة دولة إسلامية تكون المدينة هي المركز الرئيسي لها طيب اشمعنى المدينة تنفع لإقامة أمة إسلامية والحبشة ما تنفعش الحبشة كان فيها عوامل كتيرة جدا معوقة لبناء الأمة الإسلامية يعني زي اختلاف اللغة واختلاف التقاليد واستقرار الوضع هناك في الحبشة لكن أهم حاجة في نظري هي أن الاعتماد في الحبشة يا إخواني وأخواتي كان على رجل واحد فقط النجاشي رحمه الله ملك لا يظلم عنده أحد إذا مات هذا الرجل أو خلع فإن المسلمين سيصبحون في خطر عظيم لكن في المدينة الوضع غير كده الهجرة لم تكن تعتمد على رجل معين بل تعتمد على شعب المدينة تعتمد على أنصار المدينة الجو العام في المدينة يا إخواني أصبح محبا للإسلام أو على الأقل الجو العام كان قابل للفكرة الإسلامية ومن ثم كانت الهجرة إلى هناك هجرة جماعية كاملة كل المسلمين وبدأت الهجرة العظيمة الهجرة فعلا كانت عظيمة يا إخواني والله تضحيات مهولة إصرار عزيمة لكن الحقيقة في حاجات كتيرة جدا كانت بتخفف من ألام الهجرة إحساس المسلمين إنهم خلاص قاب قوسين أو أدنى من بناء أمة شعورهم بالمعية مع الله عز وجل شعورهم إن القائد بتاعهم معاهم وهيهاجر زيهم ويضحي زيهم ويتعب زيهم استقبال الأنصار لكل من هاجر بحفاوة بالغة زي ما يكون إخواتهم من قديم سبحان الله زي ما هنشوف بإذن الله في دروس المدينة لما نيجي ليها إن شاء الله الحاجات دي كلها كانت بتخفف كتير قوي قوي من آلام الهجرة ومع ذلك الهجرة كانت صعبة جدا جدا قصص الهجرة كتيرة جدا وعظيمة الحقيقة الوقت لا يتسع لتفصيلات احنا محتاجين مجموعة من المحاضرات مجموعة كبيرة كمان عشان نتكلم بس عن الهجرة وقصص الهجرة ودروس الهجرة كل واحد من المهاجرين كان سايب وراه حاجة عزيزة قوي قوي عليه يعني مثلا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه هاجر وساب وراه مين؟ ساب وراه زوجته وابنه في قصة مشهورة مؤلمة لكن أبو سلمة كان فاهم واجبه كويس قوي وكمان أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كانت فاهمة دورها كويس وصبرت واستحملت كتير سنة كاملة سنة كاملة بعيدة عن زوجها وسنة كاملة بعيدة عن ابنها اللي خده قرايب زوجها بعد ما زوجها هاجر وفين سبحان الله بعد سنة كاملة هاجرت لزوجها ومع ابنها هاجرت يا إخواني وأخواتي وخليكم فاكرين الكلام ده كويس هاجرت مسافة 500 كيلو متر 500 كيلو متر هاجرت لوحدها طالعة في الصحراء لوحدها ومعاها طفلها 500 كيلو متر تضحيات مهولة يا إخواني تضحيات مهولة فعلا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه ساب وراه كل ثروته كل ثروته ساب تحويشة العمر زي ما بيقولوا تعب السنين الطويلة ساب كل رصيده كل رصيده وهاجر للمدينة ساب وظيفته اللي كان مستقر فيها تماما ساب كل حاجة وهاجر وغيره وغيره وغيره كل قصص الهجرة فيها تضحيات ضخمة وطبعا فوق ان الصحابة كانوا سايبين كل حاجة وراهم كان في خطورة حقيقية على حياتهم الكفار ما كانش عندهم أي مانع يقتلوا أي واحد إذا مسكوه وعرف إن هو مسلم بيهاجر ده كانوا هيقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما بالك لو أي واحد ضعيف ولا حليف ولا أي واحد من قريش حتى علشان كده كل الصحابة تقريبا كانوا بيهاجروا في السر بدون ما حد ياخد باله كل الصحابة تقريبا حتى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد كده كانت سرية لكن سبحان الله في هجرة واحد بس من الصحابة كانت علنا أمام كل الناس تلك هي هجرة وأكيد طبعا عرفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه في المسجد الحرام وقال بصوت مرتفع يا معشر قريش بينادي على كل الناس طب اطلع حتى كده سكتي قدام الناس كلها مش مشكلة لا ده بيستفز الناس يا معشر قريش من أراد أن تثكله أمه أو يوتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي اللي مستبيع بقى ومستغني عن نفسه يجيني سبحان الله يقول هذا الكلام وهو متقلد سيفه وإيديه التانية فيها إيه بضعة أسهم جاهز يعني كم واحد آمن سيدنا عمر ولا واحد ولا واحد وهاجر رضي الله عنه وأرضاه أمام الناس أجمعين سبحان الله رهبة كبيرة كانت لعمر عند عموم الناس طيب واحد ممكن يسأل ازاي عمر رضي الله عنه يهاجر علانية والرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر سرا سؤال برضه مهم الواقع ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع وعموم المسلمين كل المسلمين هيقلدوه سواء في زمان مكة أو في الأزمان التي ستلي بعد ذلك وعموم المسلمين يا إخواني لا يطيقون ما فعله عمر رضي الله عنه وأرضاه ما يقدروش وليس مطلوب منهم ذلك لكن المطلوب هو الحذر والاحتياط والأخذ بالأسباب الكاملة لتأمين عملية الهجرة عملية الهجرة يا إخواني في حد ذاتها ما كانتش هدف الهدف كان الوصول للمدينة لإقامة الدولة هناك يجب الأخذ بكل الأسباب لتجنب كل المعوقات لإقامة هذه الدولة ده اللي كان مفروض لكن على الناحية التانية برضه موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان سليم ما كانتش مخالفة شرعية يا إخواني بدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعترضش على الكلام ده لو كانت مخالفه شرعيه كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعترض وقال له يا عمر اللي انت عملته ده ما ينفعش وعدل المسار للمسلمين لكن ده ما حصلش هجرة عمر يا اخواني بالصورة ديت عملت رهبة كبيرة جدا جدا في قلوب الكافرين خلتهم يتسمروا في مكانهم شلت تفكيرهم تماما وده كان فيه فوائد كتير منها انه هاجر معاه عشرين واحد من ضعفاء الصحابة تخيلوا ما استطاع احد من المشركين ان يقترب منهم لو كانوا خارجين لوحدهم كان ممكن يتمسكوا ويتقتلوا لكن الهجره مع عمر رضي الله عنه وارضاه وقد اذل المشركين بهذه الصوره سهلت هجره الضعفاء دولت وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه اذ يقول ان اسلام عمر كان فتحا وراجعوا كده معنى الفتح دهوت في المحاضره اللي اتكلمنا فيها عن اسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يقول عبد الله بن مسعود ان اسلام عمر كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان امارته كانت رحمه وصدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضي الله عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين هي دي يا اخواني كانت هجره الصحابه كان فيها خطوره كبيره فعلا على معظم المهاجرين لكنها كانت خطوه لا بد منها على خطورتها لبناء الامه الاسلاميه وبكده هاجر معظم المسلمين في مكه والكلام ده كله تم في شهرين اتنين بس محرم وصفر من السنة الرابعة عشرة من البعث يعني بعد حوالي شهر واحد بس أو أقل من بيعة العقبة الثانية ولم يبقى في مكة إلا ثلاثة فقط الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طبعا عيلته معاه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكان بقاء أبي بكر وعلي بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم يا ترى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هتكون ازاي؟ وإيه رد فعل المشركين؟ وإيه هي تفاصيل الخطة البارعة اللي هيحطها الرسول صلى الله عليه وسلم وصديقه الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما سنعرفه وغيره إن شاء الله في الدرس القادم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وجزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته